كيف عملت الله كيف عملت الله ما يفعل الله بعذابكم هو ربنا هيعذبك ليه هيعذبك ليه هو ربنا هيبتليك ليه الا لو عندك مشكله وده علاجها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هو ربنا يعقدها عليك ليه يعقدها عليك ليه إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأحبابي في الله لو رحت الساعة عشرة صباحا في أي مدرسة من المدارس هتلاقي المدرسين كلهم في الفصول والطلبة كلهم في الفصول ومدير المدرسة بيلف وبيدور لو دخلت الساعة 11 الصبح أي مصنع من المصانع هتلاقي العمال كلهم على الأجهزة بتاعتهم لو دخلت الساعة 12 الظهر في أي شركة من الشركات هتلاقي الدنيا على قدم وساق وشغالة لو دخلت في أي محكمة في أي عيادة دكتور في وقت العمل هتلاقي الدنيا كلها جد والدنيا كلها بتشتغل وبتعمل لو دخلت المسجد ساعة صلاة الفجر هتلاقي كام واحد صاحي وكام واحد نايم لو دخلت المسجد ساعة صلاة الجمعة هتلاقي كام واحد في المسجد وكام شاب قاعد في بيته مستني يسمع الإقامة عشان يجي يصلي لو دخلت ساعة صلاة الجماعة هتلاقي كام واحد مركز مع ربنا وكام واحد دماغه في الشرق وفي الغرب لو دخلت في درس فقه او عقيدة او درس دين هتلاقي كم واحد مشغول بدينه وكم واحد مشغول عن الدين بالدنيا لماذا عملنا الدنيا بقمة الجدية وتعاملنا مع الدين هكذا على فكرة زي ما هتعامل الدين زي ما ربنا هيعاملك زي ما هنعامل ربنا زي ما ربنا هيعاملنا انت اللي بتحدد ربنا يعاملك ازاي تخيلوا اخواني في الله لو كان جواز البنات مش حسب شهادتها ولا حسب فلوس ابوها ولا حسب اسم عيلتها ولا حسب جمالها لو كان جواز البنات على حسب قيامها لليل درجة العريس اللي هي عايزاه على درجة ما هي قوامة قد ايه كان ساعتها كل واحدة كل واحدة هتجتهد في قيام الليل قد ايه على قد ما هي عايزة تتجوز لو كان لو كان شغل الشباب ورزق الشباب على حسب صلاة الجماعة كان صلاة الجماعة دي فشب من الشباب سابها تخيلوا بقى يا اخواني ان فعلا انت زوجتك في الجنة على حسب قيام الليل انت زوجك في الجنة على حسب عبادتك لربنا انت عطاء ربنا ليك دنيا واخرة على حسب معاملتك لله سبحانه وتعالى بنعامل ربنا ازاي بنعامل ربنا ازاي قال تعالى ام حسب ام حسب اوعى تحسبها غلط في امور لا تحتمل انك انت تحسبها غلط الامور دي ربنا جابها في القران في ايات اولها أم حسب ولا تحسبن أم حسب الذين اجترحوا السيئات اللي نهشوا في المعاصي والشهوات اللي ناقشه في المعاصي اول ما يبقى لوحده في السر ينقلب انسان تاني ويخلع القناع بتاع الاخلاق اللي عنده ويبقى بني ادم تاني ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سامع ربنا بيقول ايه الآية دي سموها مبكاة العابدين كان الصحابة والسلف رضوان الله عليهم يقعدوا طول الليل يبكوا من الآية دي سواء محياهم ومماتهم يعني ايه سواء محياهم ومماتهم يعني موتك نسخة من حياتك يعني حياتك دي الميكرو فيلم وبعد المدة التطبيق يعني ايه يعني اللي انت هتعمله مع ربنا في حياتك هو اللي ربنا هيعمله معاك في قبرك هو اللي ربنا هيعمله معاك يوم القيامة هو اللي ربنا هيعمله معاك في الآخرة سواء محياهم ومماتهم شوف ربنا عايز يعمل معاك ايه بعد الموت شوف ربنا عايز يعاملك ازاي في القبر وفي القيامة وفي الآخرة اللي انت هتعمله مع ربنا في الدنيا هو اللي ربنا هيعمله معاك في الآخرة ولا حرج في فضل الله ورحمة الله سواء محياهم ومماتهم الإنسان المذبذب في الدنيا اللي على سطر وسطر في الطاعة وفي الصلاة على الصراط برضه هيبقى مذبذب على الصراط برضه هيبقى على سطر وسطر الإنسان التايه في الدنيا الإنسان التايه المشتت برضه في الآخرة بيبقى تايه ومشتت لدرجة إن حتى لو من أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم هو مش عارف حتى الطريق لجهنم والعياذ بالله فاهدوهم الى صراط الجحيم ال... الانسان اللي منطلق الى الله في الدنيا زي ما بتعامل ربنا زي ما ربنا هيعاملك سواء محياهم ومماتهم اللي انت بتعمله في الدنيا هو اللي هيتعامل معاك على الميزان هو اللي هيتعامل معاك في العرض على الله هو اللي هيتعامل معاك على الصراط هو اللي هيتعامل معاك في البعث والحشر والقنطرة هو اللي هيتعامل معاك في اول ليلة في القبر شوف انت عايز ربنا يعاملك ازاي وعامله زي ما انت عايز تتعامل قوانين يا اخواني في الله سواء محياهم ومماتهم لما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام طلع في السماء السابعه ولقى البيت المعمور الملائكه مفيش ملك بيروح هناك غير يوم واحد التاشيره للبيت المعمور مش زي الكعبه في الارض التاشيره للبيت المعمور مره في العمر مره الملك بيدخل يطوف يوم ويخرج ولا يعود اليه مره اخرى الا سيدنا ابراهيم كان قاعد بيعبد ربنا هناك وساند ظهره على البيت المعمور ليه لانه بنى لله بيت في الدنيا لانه هو اللي بنى الكعبه جزاء من جنس العمل اللي انت بتعمله هو اللي هيتعمل معاك ليه سيدنا ابراهيم اول من يكسى يوم القيامه لانهم جردوه من ثيابه وهم يلقوه في النار في ذات الله فاول من يكسى يوم القيامه عشان هو ضحى من اجل الله سبحانه وتعالى كل حاجه لما سعيد بن الجبير الحجاج بن يوسف الثقفي قبض عليه فالحجاج بيقول له اختر لنفسك قتله شوف بقى تحب اقتلك ازاي سعيد بن المس... سعيد بن جبير قال له بل اختر لنفسك انت انت بتختار لنفسك مش ليا فانك لا تقتلني قتله الا قتلك الله مثلها في نار جهنم انت بتختار لنفسك وانت فكرك ان ربنا ده سلف ودين ده اللي انت بتعمله مع ربنا في الدنيا هو اللي هيتعامل معاك بالظبط نسخة في الآخرة سواء محياهم ومماتهم لما سيدنا سليمان ضحى بالريح ضحى بالخيل طفق مسحا وذبح الخيل اللي عطلته عن ذكر الله ربنا اداله الريح اللي أسرع منها فسخرنا له الريح فكما تعامل الله يعاملك الله سبحانه وتعالى أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سوى ده سوى ده فشوف انت عايز ربنا يعاملك ازاي وعامل الله كما تريد أن يعاملك الله سبحانه وتعالى من الآيات اللي لازم توقف كل واحد مننا يا اخواني في الله لو جبنا واحد كافر ولسه داخل الاسلام حالا اهو وادانا له المصحف وقلنا له اقرا المصحف فبدا يقرا من الفاتحه وبعد كده البقره اول ايه هيقراها عن الجنه هي ايه ايه اول آية هي الآية رقم 25 في سورة البقرة دي اول آية في القرآن عن جنة النعيم قال تعالى وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات بشر بشر دي انك لما تسمع عن الجنة بشرتك تتغير لو تخيل خبطت على واحد الساعة 2 بالليل في ايه قلت له ده ده يعني ده في واحد عايزك هيشتري منك بضاعة بعشرين ألف جنيه من المحل بتاعك ولا التجارة بتاعتك يا راجل ألف شكر ده أنا كنت في عز النوم بس يا عم ربنا يحفظك وينزل معاك طب لو خبطت على واحد الساعة 2 الفجر ايه في ايه في خمسين ألف واحد أسلموا في فرنسا اه والله يعني هو ده يا عم ما كانش ينفع تستنى للصبح عشان تقول لي الخبر ده ما كانش ينفع وبشر الذين امنوا بشر المفروض انت لما تسمع عن الجنه تفرح لما تعرف انك ماشي في طريق اخره الجنه تفرح انت مشاعرك بتتغير لما تسمع عن الجنه ولا احنا مشاعرنا كلها مع الدنيا بس مياش مع الجنة لما يعني رئيس من رؤساء أمريكا مسك الحكم فعملوا حوار مع والدته في اليوم اللي مسك فيه الحكم ونجح فيه في الانتخابات فبيقولوا لها تتمني إيه؟ قالت لهم أتمنى الموت فقالوا لها تتمني الموت ابنك النهارده بقى بيحكم العالم وانت بتقول اتمنى الموت قالت لهم لان مفيش فرحه في الحياه اكبر من الفرحه اللي انا فيها دلوقتي فخلاص ما عادش في حاجه بعد كده اقدر استناها من الدنيا فانا اتمنى الموت تخيلوا هو اكبر فرحة في الحياة ان انت ابنك قاعد على كرسي زايل يا هو هيسيب الكرسي يا الكرسي هيسيبه في ناس كده يا اخوانا هي مشاعرها مع الدنيا زي ما ربنا بيقول لا يسأم الإنسان من دعاء الخير يعني إيه دعاء الخير؟ يعني عبادة الخير يعني إيه عبادة الخير يعني عبادة الجنيه يعني مستعد يصلي ويصوم عشان الجنيه مستعد يصلي ويصوم للمال زي أحد إخواننا في الصين بيتاجر مع تجار من الصين هناك فواحد فبيقول له ربنا فالتاجر الصيني بيقول له ربنا مين انا ربنا بتاعي هو الدولار الدولار هو اللي بينفعني ويضرني الدولار هو اللي بيرزقني وهو اللي بيرفعني وينزلني والعياذ بالله في ناس كده في ناس كده دعاء بيعبد الدنيا بيعبد الجنيه واحد جنبنا كده واحد يعني غفير عمارة فواحد بيكلمه ويعني واحد اخواننا معدي فسمع الحوار اللي بينهم فواحد بيقول للتاني انا خدامك قال له لا كلنا خدامين الجنيه كلنا خدامين الجنيه ولا كلنا خدامين دين ربنا سبحانه وتعالى لما خدمنا الجنيه اتذلنا للجنيه ولما خدمنا دين ربنا زمان ربنا رفعنا فوق الدنيا كلها قضيه وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات انت فعلا فرحان بالجنه انت فعلا مشتاق للجنه انت فعلا لما بتسمع عن الجنه بتشتاق انك انت تمشي في طريقها ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما اشوف بقى الراجل الكافر اللي دخل في الاسلام ده اول تعريف هيسمعه عن الجنه ايه شوف اول كلمه هيقراها عن الجنه في القران ايه كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل هو ده اللي احنا كنا بناخده في الدنيا قال لا، يعني ايه يعني ايه بعض المفسرين قال لك يعني لما يجي يتنعم في الجنة يقول سبحان الله ده نفس اللي كنا بنعمله مع ربنا في الدنيا هو اللي ربنا عمله معانا في الجنة لما يجي يبص للطير في السماء يشتهيه يخر مشويا قدامه ولا يحتاج حاجة الملائكة تعملها له في ثانية يفتكر لما كان ربنا بيناديه في الدنيا يلبي نداء ربنا فورا للصلاة يفتكر لما كان الفجر يدا يلبي نداء الفجر فورا يفتكر سرعته في انفاذ امر الله يقول نفس سرعتي في تلبيه نداء ربنا هو اللي الملائكه بتعمله معايا الوقت في الجنه بالظبط نسخه طبق الاصل اللي هيطلع من صحيفتك لربنا هو اللي هينزل من ربنا ليك بعد كده في شكل رزقك وعافيتك ودنيتك اللي طلع من ربنا ليك ايه في رمضان هو اللي هينزل من ربنا ليك طول السنه هو اللي هينزل لرب ربنا ليك البنت اللي طالع ل- لربنا في صحيفتها تبرش واختلاط وحرام ومكياج و و و. هينزل للصحيفه ايه بقى هينزل ايه هينزل هينزل جواز ولا هينزل عنوسه هينزل عافيه ولا هينزل سرطان ثدي هينزل ايه الشاب اللي طالع لربنا منه موقع فاسدة واطلاق بصر في الحرام ومعاصي سر وشرب مخدرات اللي هينزل لربنا منه ايه اللي هيطلع لربنا منك على حسب اللي هينزل من ربنا ليك ده هذا الذي رزقنا من قبل اللي احنا عملناه مع ربنا في الدنيا هو اللي بيتعامل معانا دلوقتي احنا كنا بنتفنن في في الدعوه واصناف الدعوه النهارده خدنا جنه ذواتها افنان كنا مشغولين بالدين مشغولين بالطاعه نحضر درس نحفظ قران نصل رحم نبر جار النهارده في شغل فاكهون مشغولين بالنعيم اللي احنا عملناه مع ربنا ال ال البلد اللي طالع لربنا منها بنكربوية و- ومشا هينزل ايه يا اخوانا عايز ربنا يعاملك بكرمه عامل ربنا صح وشوف ربنا هيعاملك اجمل معاملة ازاي وهيعاملك اروع معاملة ازاي هذا الذي رزقنا من قبل يعني ايه هذا الذي رزقنا من قبل ابن عباس بيقول يعني مثلا يدخل الجنه فيقول انا عايز تفاح فيجي له التفاح فيبص كده ايه ده هو ده ماله باللي كان في الدنيا اسمه تفاح شكل مختلف يجي يدوق تتفتق الثمرة عن سبعين طعم الثمرة الواحدة فيها سبعين طعم يجي يقول طب كمان تفاح يلاقي سبعين طعم تانيين فيقول ايه ده هو ده اللي كان اسمه في الدنيا تفاح هذا الذي رزقنا من قبل يعني احنا ضيعنا عمرنا في الدنيا ورا الدنيا ورا متع الدنيا وفي الاخر اكتشفنا ان الدنيا دي ولا طلع عليها اي قيمه ده اللي احنا كنا بنضيع عمرنا عشانه في الدنيا يا ريتنا استخدمنا عمرنا عشان طلب الجنه وفي الجنه كان كل حاجه صح واتوا به متشابهه قال لك يعني ايه اتوا به متشابهه قال لك يعني انت مثلا يعني مثلا لقيت بطيخه حلوه كده اشتريتها لقيتها زي الشهد قمت نازل للراجل تاني قلت له هات لي بقى خمس بطيخات ده البطيخ السنه دي ما حصلش تيجي تفتح الاولانيه تلاقيها مسخه تيجي تفتح التانيه تلاقيها بيضه هو في ايه الدنيا كده الدنيا لو صابت مره تخيب 100 مره انما الجنه اوتوا به متشابهه كله جميل كله في اروع ما يكون كله في اجمل ما يكون مفيش حاجه اسمها ثمره حلوه وثمره وحشه ده اوتوا به متشابهه اللي انت هتعمله مع ربنا في الدنيا شبهه بالظبط اللي انت هتاخده من ربنا في الجنة على حسب مقام ربنا عندك على حسب مقامك عند الله في الجنة نسخة أتوا به متشابهة ده شبه ده انت بتعمل مع ربنا ايه بقى المجهود اللي انت بتعمله مع ربنا في عبادة ربنا لو انت طالب في الثانوية العامة تجيب كام في المية تجيب بيه كلية ايه لو انت شغال بيه عند حد في الشركة بتاعته يديك كام في الشهر وأتوا به متشابها ده شبه ده زي ما قلنا سواء محياهم ومماتهم ده سوى ده اللي انت عملته في الحياة هو اللي انت هتاخده بعد الموت اهو الوقت كده وأتوا به متشابها اللي انت عملته مع ربنا هتاخد شبهه في الجنة وفلا حرج في فضل الله ولكن دي قوانين يا اخواني في الله دي قواعد احنا بنعامل ربنا ازاي ربنا مقامه في قلبك ايه ربنا عندك في حياتك ايه ربنا اولوية حياتك ولا لا لما ربنا بيناديك بتلبن داء ربنا وتسيب الدنيا ولا كما قال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر يعني إيه بما قدم وأخر قال لك بما قدم إيه اللي كان مقدم عندك في حياتك إيه اللي كان له الأولوية عندك في حياتك إيه الحاجة اللي كانت لو راحت قلبك يتفطر ودموعك تنزل ايه هي لو كان الفريق اللي بتشجعه خسر في المباراة ولا ولا لو كان اللاعب اللي انت بتحبه ما خدش ال- ال- احسن هداف ايه اللي انت كان بالنسبه لك هو الاولويه في حياتك بما قدم واخر اخر بقى ايه اللي كان مؤخر عندك ايه اللي كان جه جه ما جاش ما جاش يعني الدنيا مش فارقه قوي ايه اولوياتك انت هتحاسب يوم القيامه على ترتيب اولوياتك هتحاسب يوم القيامه على مشاعرك على انت كنت بتعامل ربنا بقلبك ازاي سواء محياهم ومماتهم وأتوا به متشابها الآية الثالثة آية خطيرة جدا يا جماعة آية بتفوقنا قال تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق اسمع لتركبن طبقا عن طبق لتركبن لتركبن يعني ايه؟ يعني ايه لتركبن طبقا عن طبق؟ يعني هتعدوا مرحلة مرحلة من مراحل الآخرة، يعني القبر دخله دخله ما تفكرش، ال- الميزان هتتوزن هتتوزن، العرض على الله هتتعرض هتتعرض، مش معنى انك ما بتفكرش في يوم القيامة انك مش هتعيشه، مش معنى انك ما بتفكرش في أول ليلة في القبر وتقول أنا مزاجي حلو ما بخافش من الموت و... وما عنديش الحاجات اللي عند الناس دي اللي يقعدوا قلقانين من الموت والكلام ده وفاكر ان ده حاجه جميله جدا مش معنى كده انك انت مش هتلاقي نفسك في اول ليله في القبر مش معنى انك ما بتفكرش في العرض على الله انك مش هتلاقي نفسك بين ايديه بتعرض مش معنى انك ما بتفكرش في الاخره انك مش هتلاقي نفسك جواها ده ده هيحصل هيحصل ده ده امر واقع شئت ام ابيت جاي جاي الموضوع مش قضيه انك زي الطالب اللي ما بيفكرش في الامتحان هل معنى كده ان هو مش هيمتحن هيمتحن هيمتحن طب انا ما بفكرش طب ما انت هتسقط طب وايه يعني طب ما انت هتترفد طب و... طب ما انت مستقبلك هيضيع ما هو خلاص هي القصه كلها بالتوابع بتاعتها فمش لا تركبن طبقا عن طبق يعني ايه لا تركبن يعني انت عامل زي اللي راكب قطر كده هو اللي راكب قطر القاهره يقول لك لا لا لا لا انا مش عايز اعدي من على طنطا يا سلام هتعدي هتعدي لا مش عايز اعدي من على منها هتعدي هتعدي لا مش عايز أ- هتعدي هتعدي هو اللي ركب القطر ده هيعدي في المحطات دي يعني مسار اجباري مسار اجباري انت هتعدي على القبر شتاء ما بيت هتعدي على يوم القيامه شتاء ما بيت هتعدي على الصراط سواء بتحبه او ما بتحبوش هتعدي على الميزان هتعدي على تطاير الصحف لا تركبن انت راكب القطر بتاع الدار الاخره فانت هتعدي على المحطات في مسار اجباري شتاء ما بين فتهربك من التفكير فيها لن يعفيك من انك هتعدي عليها وانك هتتسال فيها لا تركبن طبقا عن طبق يعني ايه طبقا عن طبق يعني مرحله بعد مرحله من مراحل الدار الاخره يعني البعث طبق الحشر طبق الميزان طبق الصراط طبق قال لك طب وهو بعض المفسرين قال لك وربنا سمى مراحل يوم القيامه طبق ليه قال لك كلمه خطيره جدا قالها احد المفسرين قال لك لانها نسخه طبق الاصل مما فعلته في الدنيا شوف بقى الكلمه الخطيره دي نسخه طبق الاصل اللي انت عملته مع ربنا في الدنيا نسخه طبق الاصل هيتعمل معاك في القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين الميت أول ما يتحط في القبر أنت فكرك إن هو ميت بقى سمع حتى صوت رجلين أهله هم واقفين بره القبر سمع صوتهم يا عم سمع صوتهم فين يا عم لو فتحنا القبر تاني هنلاقي جثة ممددة هو معنى إنك ما أنتش شايف إن مش موجود هو الوقت لو انا شغلت ريموت العربيه ام فتح العربيه ونورت وال... وال lock اتفتح هو في ايه هو في حاجه طلعت من الريموت وفتحت ايوه بالتاكيد طبعا امال اتفتحت ازاي بس هي فين مش معنى انك ما شفتهاش انها مش موجوده انا الوقت لو شغلت الراديو وقام جاي الحصري في اذاعه القران الكريم هو فين الحصري ده هو فين الكلام هو موجود الصوت بس مش معنى ان ودنك مش عارفه تجيبه ان هو مش موجود في جهاز تاني جابه في حاجه تاني فانت ودنك مش نهايه الحياه وعينيك مش نهايه الحياه مش كل حاجه ما انت شايفها مش موجوده ومش كل حاجه ما انت سامعها مش موجوده فإن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم سامع حتى صوت رجليهم وهم ماشيين وخلاص بقى يا جماعه والعزاء بالليل ومفيش آه، و- ولا عزاء للسيدات سامع سمع وقلبه بيتخلع وهو سامع وهو سامع فانه يسمع قرع نعالهم اذا ولوا مدبرين فان كان مؤمنا اسمع بقى فان كان مؤمنا كانت الصلاه عند راسه تيجي الصلاه كده زي بودي جارد كده حارس وتيجي تقف عند راسه وكان الصيام عن يمينه لو بقى صام رمضان وبيصوم اتنين وخميس بقى او 13 و14 و15 والست ايام من شوال مين صامهم ومين ما لحقش يلحق يجي الصيام يجي يقف عن يمينه كده وكانت الزكاه عن شماله وتيجي الزكاة وايه البودي جاردات دول العبادات بتاعته اللي عمله مع ربنا جاي يحرسه النهاردة في قبره وكانت الزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات عند رجليه وصل رحم بقى بر جار طلع صدقة ادى كلمة في مسجد اي حاجه بقى حضر درس دين وكان فعل الخيرات عند رجليه فيؤتى من قبل راسه يجي بقى من عند راسه ملائكه العذاب تيجي لان الراجل ده ما كانش ملاك الراجل ده عمل عبادات بس الراجل ده كان بيعمل معاصي برضه مفيش حد فينا ما بيخطئش فكان فيؤتى من عند راسه يجي بقى الايه ملائكه العذاب عشان تعاقبه على ذنوبه فتقول الصلاه ما قبلي مدخل الصلاه تقف محدش دخل من ناحيتي الله اكبر الله اكبر ما قبلي مدخل مفيش طبقا عن طبق طبق الاصل زي ما كنت بتصلي وكنت بتتعب عشان تصلي النص ساعه اللي قبل الفجر وكنت بتصلي صلاه الجماعه واول ما الاذان يدك الصلاه واقفه لك النهارده مفيش ملك من ملائكه العذاب هيعدي من ناحيتي ما قبلي مدخل فيؤتى من عن يمينه ملائكة العذاب تلف له من على اليمين فيقول الصيام ما قبلي مدخل حدش معدي من ناحيتي انا هنا النهارده حصانه ربانيه ليه فيؤتى من عن شماله ملائكه العذاب تلف له عشان تعذبه على ذنوبه فتقول الزكاه ما قبلي مدخل حدش معدي من ناحيتي فيؤتى من عند رجليه ملائكة العذاب تلف له فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل حدش هيعدي من هنا فينجو من عذاب القبر بسبب ايه بسبب العبادة هي دي لا تركبن طبقا عن طبق طبق نسخة طبق الاصل تعبت مع ربنا في الدنيا ربنا هيريحك بعد كده في كل حاجة في الوقت اللي كل الناس بتتعب فيه ربنا يريحك في كل حاجة كما قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الملائكة فوق بتقول مين اللي, مين اللي هيرقب روحه لربنا ملائكة رحمة ولا ملائكة عذاب والناس في الدنيا بتقول اجروا هاتوا دكتور بسرعة أو هاتوا حد يرقيه بيموت وقيل من راق وظن أنه الفراق إلى رب وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق التفت الساق بالساق لما الواحد رجليه تلف حوالين بعضها لا يعرف يطلع قدام ولا يرجع ورا الى ربك يومئذ الايه المساق شوف كلمة الساق وكلمة المساق الساق اتسمت ساق لان هي اللي سايقاك انت اللي سايق الوقت انت عايز تروح الجامع روح عايز تروح القهوة روح عايز تضرب ضربة زرار على الكيبورد بتاعتك على النت ولا على الموبايل تدخل على موقع اسلام ادخل عايز تضرب نفس الضربه تدخلك على باب جهنم في موقع فاسد ادخل انت اللي سايق انما التفت الساق هو اللي سايق الى ربك يومئذ إليه المساق فجاه انزل من العربيه بتاعتك في حمله تفتيش تنزل من العربيه اركب في العربيه دي في ايه من النهارده انت متساق بيك خلاص انت ما عدتش سايق من النهارده انت سيساق بيك هيساق بيا فين يا اما سيق الذين كفروا الى جهنم يا اما سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه انت هيتساق بيك على حسب ما انت كنت سايق انت اللي بتحدد انما انت الوقت سايق وفي لحظه هيتساق بيك يا الجنه يا للنار على حسب انت كنت سايق على فين انت محاسب انت مكلف انت على يمينك وشمالك الوقت ملكين بيكتبوا عليك كل حاجه ما هياش مسرحيه ربنا مش بيكتب عليك كل حاجه عشان في الاخر ما انتش هتتحاسب على حاجه الا ان يشاء الله بعفوه ومنه وكرمه ونسال الله ان يعفو عنا انما ما دام الملكين بيكتبوا كل حاجه يبقى انت لازم تاخد بالك انك انت هتتحاسب على كل حاجه دلوقتي على الصراط المستقيم في الدنيا سريع هتبقى على الصراط في الاخره سريع انت دلوقتي ماشي ورا نور العلماء ونور القران والسنه هيبقى الصراط في الاخره منور انت بقى واحد بتطلع وتنزل وسطر وسطر في الصلاه هتبقى واقف على الصراط في الاخره قاعد تقوم وتقع وتقوم وتقع لانك في الدنيا كنت بتقوم وتقع في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى فنفس اللي انت عملته في الدنيا على الصراط المستقيم نسخة طبق الأصل من اللي هيتعامل معاك على الصراط اللي على شفير جهنم في الآخرة لتركبن طبقة مش طبقا بعد طبق طبقا عن طبقا عن طبق دي ورا بعضه مفيش راحة مفيش حاجة اسمها اما ريح لي شوية اما نام شوية مفيش الكلام ده مفيش حاجة اسمها ان الحشر قعدت لك في 15000 سنة هو وتطاير الصوت اريح بقى قبل الميزان اخد لي نصاية مفيش نصاية يوم القيامة مفيش تعسيلة يوم القيامة عشان كده ارض المحشر اتسمت الساهرة فاذا هم بالساهرة ليه الساهرة لان سهر 50000 سنة انت النهاردة ما تقدرش تقعد يوم من غير ما تنام تقدرش ولو حاولت ما تقدرش ما- صعب جدا انما انت يوم القيامة 18 مليون يوم بلا نوم بلا نوم 18 مليون و250 ألف يوم دي مدة يوم القيامة بالأيام مدة الخمسين ألف سنة بالأيام بلا نوم بل العلماء قالوا عن جهنم ان اسمها الساهرة كمان لأنها خلود بلا نوم والعياذ بالله يعني يعني حتى ما فيش نوم في جهنم فأرض المحشر لا يوجد فيها نوم فطبقا عن طبق خلصت البعث يلا على الحشر طب ارتاح مفيش خلصت الحشر يلا على تطاير الصحف طب بس القط يلا خلصت تطاير الصحف يلا على الميزان طب يلا خل... لا عوج له يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له مفيش اعوجاج كله بيسمع الكلام في الدنيا كانوا لا يتبعون الداعي في الدنيا كانت الدعاة تطلع عينيهم ويقولوا للناس اتقوا الله واهل الدين واهل العلم يقولوا للناس يا اخوانا عاملوا ربنا صح ما يتبعوش الداعي النهارده بقى يومئذ يتبعون الداعي النهارده مفيش حد يقدر يقول لا لا عوج له حدش هيقدر يقف ولا يتباطأ ولا يقدم رجل ويأخر رجل ولا يحاول يريح فمفيش الكلام ده كله ماشي على الصراط طبقا عن طبق قضية خطيرة قوي ان ربنا سبحانه وتعالى يقول جزاء وفاقه جزاء وفاقه يعني اللي هيتعامل معاك في الاخره وفق اللي انت عملته في الدنيا وفق التقارير اللي الملائكه طلعتها ربنا عنك وربنا اعلم بيك من اي حد وفق ده انت هتتعامل عارفين في زراعه الاعضاء لما يكون في زراعه كلى ولا كبد فيقولوا لازم نعمل توافق اعضاء يعني ايه توافق اعضاء يعني نتاكد ان الكبد اللي هيتزرع نسخه طبق الاصل من الجسم اللي هيتزرع فيه يقول لك توافق دم نعمل توافق فصيله نتاكد ان كيس الدم اللي هيتنقل نسخه طبق الاصل من الفصيله بتاعه المريض اللي هياخد كيس الدم يبقى يعني ايه جزاء وفاقه يعني اللي انت هيتعامل معاك في الاخره نسخه طبق الاصل من اللي انت عملته مع ربنا في الدنيا انت عايز ايه عايز ربنا يعاملك ازاي على حسب ما انت عايز عشان كده وما توفيقي الا بالله يعني ايه التوفيق التوفيق ان انت اللي انت بتعمله يبقى نسخه طبق الاصل من مراد ربنا منك انت موفق يعني ايه موفق يعني اللي انت بتعمله ده هو بالظبط اللي ربنا رايده منك سبحانه وتعالى هو ده معنى التوفيق انت ماشي صح انت ماشي على مراد ربنا انت ماشي في طريق الفردوس الاعلى مية مية كمل هو ده معنى كلمة التوفيق ان اللي انت بتعمله مع ربنا هو اللي ربنا يعمله معاك وربنا فضله عظيم ورحمته واسعة وكرمه عظيم ولكن يا اخوانا دي سنة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا دي سنة ده قانون كيف عملت الله كما تحب أن يعاملك الله عامل الله زي ما ربنا بيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أنا قريب جدا أنت عشان تروح لمسؤول عايز تركب كم مواصلة و... آه ومش بس قريب بقى ده قريب أجيب ده انت ممكن بعد ما توصل لباب المسؤول وتقف على المكتب وتروح للسكرتيره وتقول لها انا مواطن وعاي... مواطن مين يا عم انت هت... انت صاحي النهارده الصبح فايق وما عندكش حاجه تعملها يا عم روح شوف اكل شوف اكل عيشك يا عم انت فكرك انه هيقابلك ولو قابلك فكرك ان هو بجد هيديك شقه في في في مساكن ولا هيعينك في وظيفه حكوميه فربنا قريب وكمان اجيب يعني لو جيت لي قريب وكمان لو جيت هستجيب لطلبك أجيب دعوة الداعي إذا دعان دعوة مش دعاء دعوة ولا دعوة واحدة لك هضيعها لك ولا مرة رفعت إيد هضيعها لك بس استنى بس على شرط إيه يا رب فليستجيبوا لي هو ده الشرط هو ده الشرط العلماء قالوا ده شرط إجابة الدعاء فليستجيبوا أنت عايز أجيب استجيب ما تبقاش بتقول أنا برفع إيدي وربنا ما بيستجيبش ليه وهو لما ربنا بيناديك ساعة الصلاة أنت بتستجيب؟ لا ولما ربنا بيناديك ساعة الفجر بتستجيب؟ لا ولما ربنا بيناديك على إن في حاجة حرام ابعد عنها بتستجيب؟ لا هو بالظبط كده هتيجي ترفع إيدك هتلاقي نفس اللي أنت بتعمله مع ربنا عايز ربنا يستجيب استجيب بس استجيبوا لربكم على حسب سرعتك في تلبية نداء ربنا لما الصلاة تنادي على حسب سرعتك في تلبية نداء ربنا لما تعرف ان الموضوع ده حلال او حرام على حسب سرعة في إجابة الدعاء بتاعك لما ترفع إيدك هو قانون أجيب فليستجيبوا أقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد ليس بأمانيكم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب الموضوع مش بالأحلام الموضوع مش بالمشاعر الموضوع مش كده أمال إيه قبل ما أقول لك إيه اوعى تنسى الاربع ايات اللي احنا قلناهم تروح تكتبهم وتفتكرهم دايما سواء محياهم ومماتهم لتركبن طبقا عن طبق واتوا به متشابها جزاء وفاقا لازم تاخد بالك من الكلام ده لازم تبقى فاهم ربنا بيعاملك ازاي لازم تبقى فاهم مشاكلك سببها ايه سببها إيه انت يا راجل اي أيوة والله هو يعني هو المشكلة عند ربنا مشكلة عندك انت هي ملبخة ليه بسببك ليه ما بتتعاملش مع ربنا صح اتعامل مع ربنا صح اقبل على ربنا صح عامل ربنا صح وشوف ربنا يعمل معاك ايه اكرم الاكرمين واجود الاجودين ورب العالمين واغنى الاغنياء وملك الملوك سبحانه وتعالى وارحم الراحمين وخير الغافرين انت اللي مش عارف تاخد انت اللي ما انتش عارف عارف الراجل ال- الواد اللي ماشي في الشارع شاب كده حافي وبنطلونه مقطع مش مقطع الموضه اللي الشباب بيعملوها دلوقتي لا مقطع مقطع بجد مش مش لاقي وجعان والدنيا فواحد بيقول لواحد ايه ده يا عيني شوف المنظر شوف البؤس اللي الشاب ده فيه هو يا عيني يا عيني يتيم قال له يتيم مين يا عم ده ابوه عايش ابوه عايش وسايبه ماشي كده يبقى يا عيني بقى ابوه شكله فقير قوي قال له ده ابوه ملط ملياردير ده ابوه مش الفلوس عنده ملهاش عدد اصلا قال له يا نهار ابيض يبقى لازم ابوه بقى انسان قاسي وشديد وقال له ده ابوه ده اطيب واحد واكرم واحد في الدنيا كلها ده اللي بيروح له بيغرقه كرم يقوم الراجل ده يعمل ايه يقوم يميل على الشاب ده يقول له يا ابني طيع ابوك ما هو مادام ابوك غني موجود وغني وكريم وطيب يبقى السبب فيك عمره ما هيسيبك تمشي كده الا لو انت مزعله طيع ابوك واسمع كلام ابوك ادي القصه ما يفعل الله بعذابكم هو ربنا هيعذبك ليه هو ربنا هيبتليك ليه الا لو عندك مشكله وده علاجها الا لو في مشكله المشكله عندنا يا اخوانا المشكله جزاء وفاقا هو ربنا بيعاملك وفق ما كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي شوف الكلمه دي في ثلاث كلمات ربنا جاب لك القانون كله يا عبادي انما هي اعمالكم انما اقوى اداه قصر في اللغه انما هي اعمالكم انا مفيش بيني وبينك حاجه انا مفيش بيني وبينك نسب انا مفيش بيني وبينك حاجه عشان انا اللي بيني وبينك عملك انما هي اعمالكم فمن وجد خيرا لقيت الدنيا ماشيه حلوه والامور ماشيه حلوه وربنا فتح عليك في الدين وفتح عليك في الايمان وفتح عليك في حياتك و... فليحمد الله مش تقول انا اشتغلت بقى وعبدت وقمت وصمت احمد ربنا ربنا هو اللي منه الفضل ومن وجد غير ذلك لقيت الدنيا منيله ولقيت الاسعار نار ولقيت الحاجه اللي بجنيه بقت ب 10 جنيه ولقيت الد- البامبي بقى كروهات ولقيت الجواز بقى مستحيل والزنا بقى سهل ولقيت المعيشة بقت صعبة ولقيت الراجل بينتحر ويرمي نفسه من البلكونة لأنه مش قادر يأكل عياله والست بترمي نفسها وتنتحر وراه واللي بترمي نفسها قدام المترو واللي بياخد سم عشان مش عارف يجيب لابنه دواء السرطان واللي بينتحر لأن أسهم البورصة بتاعته راحت ولقيت الدنيا بايظه ولقيت الامراض متفشيه ولقيت المشاكل ماليه الدنيا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ربنا مش مستقصد حد شوف إن احنا عملنا ايه كمجتمع مع الله شوف انت عملت ايه كعبد لله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه طب من وجد خيرا بقى ولقيت الدنيا سهل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هو ربنا يعقدها عليك ليه ربنا يريد ان حياتك تبقى ميسره ان الجواز يبقى سهل ان الذريه تبقى سهله ان تربيه الاولاد تبقى سهله ان الجنيه ما يجيش بطلوع الروح ولا حاجه ان الارزاق تبقى سهله ان الشفاء يبقى سهل ولا يريد بكم العسر امال العسر اللي احنا عايشين فيه ليه اسال نفسك بقى فلا يلومن الا نفسه يا عبادي انما هي اعمالكم يعني ايه ليس بامانيكم الموضوع مش اماني الموضوع مش مشاعر الموضوع انما هي اعمالكم الموضوع مش والله ده انا بحب ربنا قوي ويا سلام لو ربنا يديني على قد نيتي ربنا مش هيديك على قد نيتك ليه لان ربنا جعل اللي بينك وبينه عملك مش بس نيتك هو ربنا قال القانون كده انما هي اعمالكم مش انما هي نواياكم ولا انما هي مشاعركم ولا انما هي احلامكم في الدين والله ده انا بحب الاسلام وبحب الرسول انت بتعمل ايه والله العظيم اصل انا كويس وقلبي هنا بقى انت بتعمل ايه والله انت بتعمل ايه حالك في صلاة الفجر ايه حالك في صلاة الجماعة ايه لما بتسمع عن درس من دروس العلم في المسجد حالك معاه ايه بتيجي تعرف مراد ربنا ولا مش لازمنا حالك ايه حالك في تجارتك وشغلك مال حلال وحرام ايه حالك مع ابوك ووالدتك ايه بتشوح ولا بتوطع الايد تبوسها حالك مع ارحمك ايه مقاطعهم وبينكم قضايا السنين ولا بتكسر نفسك وتعامل ربنا فيهم وتوصل ما امر الله به ان يوصل حالك ايه حالك مع الدنيا ايه حالك مع قراءة القرآن وفتح المصحف ايه فتحته من بعد رمضان ولا من بعد رمضان والمصحف مقفول ممكن يكون لو في جورنال في البيت يبقى طار اكتر من المصحف بعد رمضان حالك ايه على حسب حالك مع الله هتكون معاملة الله سبحانه وتعالى معك كما قال تعالى ولكل درجات ايه ها مما عملوا ولكل درجات درجتك عند ربنا على حسب عملك ودرجة معاملة ربنا ليك دنيا وآخرة خد بالك مش آخرة بس ودنيا ودنيا معاملة ربنا ليك في رزقك وفي أمورك وفي استجابة الدعاء وفي كل تفريج كرباتك وشفاء أمراضك ها على ح- معاملة ربنا ليك لما بترفع ايدك وتدعيه على حسب معاملتك لله سبحانه وتعالى فانظر كيف تتعامل مع الله الموضوع عمل صالح شوف ايه العمل الصالح اللي انت هتعامل بيه ربنا مش لازم تعمل كل الاعمال الصالحه خ- قرر الوقت عمل صالح واحد قرر عمل واحد كل واحد مننا يقرر عباده واحده بس كان مقصر فيها ينوي ان هو الوقت خلاص هيصلحها صلاه جماعه صلاة فجر سنن رواتب إيه ورد قرآن يومي حفظ قرآن حضور دروس صلة رحم قريب له كان بعيد عنه وبينهم مشاكل انوي عبادة واحدة الوقت بس كل واحد وكل واحدة مننا ينوي عبادة واحدة بس يعبد ربنا بيها وي- ويلزمها لحد السنة الجاية لحد رمضان الجاي يجي رمضان ينقله نقلة لفوق تانية بقى لو انت كل سنة صلحت عبادة واحدة في حياتك انت بعد اربع خمس سنين هتبقى انسان تاني اللهم اهدنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم انا نسألك الهدى والسداد اللهم وفقنا وارشدنا اللهم اتنا الحكمة اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شر انفسنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يذل من واليت تباركت وتعاليت اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا توبة ترضيك تب علينا توبة نصوحة تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها ونستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار اللهم تب علينا اللهم تب علينا اللهم طهر بلادنا من المواقع الفاسدة اللهم طهر بلادنا من الزنا والخنا اللهم طهر بلادنا من الخمور والمخدرات اللهم طهر بلادنا من الرشوة والربا اللهم طهر بلاد- بلادنا من التبرج والسفور اللهم ارض عنا اللهم افتح لنا من أبواب طاعتك ما ترضى به عنا أغننا من الفقر أد عنا ديوننا فرج كربنا اشف أمراضنا اهد قلوبنا زك لنا نفوسنا اغفر ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.